بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتهدينا الحكاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله النهاردة بنتناول سبب من أسباب النزول كما ورد في الآية رقم 2 من سورة الحجرات أن المولى عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان الملك على هذا الأدب العظيم هذا الأدب القرآني وهذا الأدب الذي تعلمناه من خلال هذه الآية العظيمة إن إحنا ما نرفعش صوتنا فوق صوت النبي وإلا فهناك تهديد بإن الإنسان ممكن يحبط عمله وهو لا يشعر إذا رفع صوته فوق صوت النبي إحنا الآن ممكن نلاقي ناس ما بترفعش صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي مش موجود صلى الله عليه وسلم وإنما سنته هي اللي موجودة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم لكن ممكن نلاقي ناس بترفع صوتها ورأيها فوق صوت ورأي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ناس ممكن تكون مش عاجباها آه، سنة النبي ولا كلام النبي في بعض الناس كده ربنا يعافينا ويعافيكم أصحاب قلوب مريضة تقول له النبي بيقول يقول لك بس ده الكلام ده كان زمان تقول له بس النبي أمر يقول لك يؤمر كان في زمن وإحنا في زمن تاني وهو لو النبي كان عايش في زمن الإنترنت والفضائيات كان وكان وكان ويقول كلام طبعا ما ينبغي أن يقوله مسلم فشوف الآية بتعلم الصحابة والأمة كلها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أصلا مش هيسمع الكلام دوت إلا واحد قلبه امتلأ بالإيمان يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فإن كان المولى عز وجل بيقول لك ما ترفعش صوتك فمن باب أولى ما ينفعش ترفع رأيك يعني لما أجي أقول لك إيه آه، تخيل كده يعني آه، مثل بعيد جدا جدا احنا قاعدين مع بعض فانا معايا مثلا آه، آه، آه، ألف جنيه حطيتهم على الترابيزه فبقول لك ما تاخدش ولا مليم من الفلوس ديت فكون ان انا بقول لك ما تاخدش ولا مليم ده من باب اولى بقى ان انت ما تاخدش 100 جنيه ولا تل ولا ولا ولا ثلاث ارباع الفلوس اللي موجوده ولا الفلوس كلها ده انا بقول لك ما تاخدش ولا مليم فالمولى عز وجل بيقول لك صوتك ما ترفعوش فوق النبي فمن باب اولى بقى لا ترفع رايك على راي النبي ولا تقول انا مش عجباني سنه النبي ولا تقول ولا تقول الكلام ده كله لا ينبغي ان يقوله مسلم على وجه الارض ابدا فطبعا ورد في آه، اسباب نزول هذه الايه الكريمه ورد الحقيقه سببين في غايه الروعه والجمال السبب الأولاني رواه البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال وشوف بقى لما تخيل بقى شوف الكلمة عجيبة الشكل بيقول كاد الخيران أن يهلك كاد الخيران أن يهلك مين هم الخيران اللي هم أبو بكر وعمر إيه اللي حصل معقولة أبو بكر ممكن إن هو يكاد أن يهلك معقولة عمر رضي الله عنه وارضاه وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه معقولة عمر كاد أن يهلك تخيل حضرتك الكلمة دي قالها ابن أبو مليكة بيقول كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر إيه اللي حصل لما جاء وفد بني تميم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس فقال عمر لا يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبد هم ما قالوش حاجة وحشة ولا أي حاجة بس كل ما في الأمر إن هم صوتهم رفع أمام النبي صلى الله عليه وسلم صوتهم عالي شوية فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف يا عمر فقال عمر والله ما أردت خلافك يا أبا بكر هم قالوا حاجة غلط في كلمة بذيئة طلعت في حاجة غلط اتعملت أبدا كل ما في الأمر الصوت اترفع شوية مع إن هم ما كانوش بيرفعوا صوتهم في صوت النبي كنوع من أنواع الجدال أو كنوع من أنواع المناظرة إلى غير ذلك ده مجرد بس بيشوروا على النبي عليه السلام ده بيقول له يا رسول الله أمر عليهم فلان وده بيقول له يا رسول الله أمر عليهم فلان بس كده فنزل نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تخيل عمر بن الخطاب اللي أمنا عائشة بتوصفه بتقول كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع كل حاجة كانت واضحة عنده جدا ورغم ذلك بعد بعد الموقف دوت وبعد ما نزلت الآية ديت بقى عمر بن الخطاب لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار حتى يستفهمه النبي يعني يقول الكلمة وبعدين النبي يقول له إيه بتقول إيه يا عمر يعني واخد بال حضرتك يقول له بتقول إيه يا عمر فيستفهمه فيعلي صوته سنه صغيره عشان النبي يسمع عمر ابن الخطاب ده عمر بن الخطاب شفت قد ايه يعني مجرد فقط ان الايه تنزل خد بالك عملك ممكن يحبط وانت لا تدري على طول في ساعتها الامتثال العجيب جدا عمر ابن الخطاب يوطي صوته خالص لما يكون عايز حاجه يقول له يا رسول الله كنت عايز كذا كذا كذا يوطي صوته فالنبي بيقول له بتقول ايه يا عمر بعد ما كان عمر بن الخطاب صوته عالي جدا لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يقول له اخفض صوتك يا عمر سبحان الملك شيء عجيب جدا على كم الامتثال العجيب لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من اسباب نزول هذه الايه الكريمه سبب رواه البخاري ومسلم آه عن انس ابن مالك انه لما نزلت تلك الايه ودي بيسموها مناسبه نزول لان يعني إيه بالنسبه للحدث الذي حدث لابي بكر وعمر هم حصل الموضوع فنزلت الايه اما آه انس آه اما ثابت بن قيس فهو الحدث بتاعه حصل بعد نزول الايه لما نزلت تلك الآية فثابت بن قيس طبعا عارفين حضراتكم ثابت بن قيس ما شاء الله صاحب صوت قوي جدا جدا وكان ليه أسلوب مميز جدا في الخطابة ولذلك كان النبي عليه السلام طبعا عارفين النبي كان يعني يختار الرجل, الرجل المناسب ويضعه في المكان المناسب فالنبي لما كانت بيجي له الوفود طبعا معروف ان من ضمن الطقوس اللي كانت بتتعمل لما يجي وفد داخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان الوفد يقوم مقوم واحد يقوم يخطب خطبه عصماء يعني عشان يوضح مثلا واخد بال حضرتك بيقدم الوفد بتاعه بيقول احنا جايين ليه وبنطلب ايه و... وجايين بنمتثل لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبه بالاسلام وبنشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يعني ايه او اذا كان الوفد جاي عشان بس النبي يعرض عليهم الاسلام فلازم في خطبه بتتقال من الوفد اللي جاي بينقوا واحد يخطب فكان النبي بيقوم قدامهم واحد برضه لازم يخطب هم يخطبوا واحنا لا فكان بيقوم ثابت بن قيس ليه ما كانش بيقوم ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي مع ان مثلا عمر الخطاب صوته برضه كان قوي جدا ما شاء الله آه واحد زي مثلا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم صوته ما شاء الله كان قوي جدا جدا لكن ثابت بن قيس كان بيجمع بين قوه الصوت وبين البلاغه وقوة التأثير في الخطابة يعني لما كان يقف يخطب كان الكلمة بتاعته كانت تهز اللي قدامه كلهم فثابت ابن قيس طبعا صوته قوي جدا فكان بيرفع صوته فوق صوت النبي بلا قصد يعني هو ما يقصدش هو مجرد مثلا واقف عمال بيقول يعني أنا مثلا بتكلم معاك بقول لك حضرتك وبنتكلم وبنقول و فبتكلم بصوت واطي انما لما اجي في خطبة الجمعة بقول إن الحمد لله يعني إيه طبيعي جدا الخطبة كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام يخطب كان يحمر إذا خطب أحمر وجهه وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته حتى كأنه نذير حرب يقول صبحنا ومسانا إلى غير ذلك مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم عند عندما كان يخطب فثابت بن قيس كان صوته قوي ومؤثر فهو أول ما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال بس خلاص كده أنا إيه أنا رحت في خبر كان اكيد ما دام انا بعلي صوتي اكيد انا حبط عملي وانا كده خلاص داخل النار ويا ريتني ما عليت صوتي في يوم من الايام وراح حابس نفسه في البيت. حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي عمره ما ينسى حد ابدا عمره ما ينسى حد من اصحابه ابدا ولا من امته ابدا فكان لما يصلي وبعد ما يصلي ويسلم يستدير ويتفحص وجوه الصحابه ويبص مين اللي غايب ومين اللي حاضر لو لقى واحد غايب في وسط حشود الصحابه دول كلهم كان يقول اين فلان ابن فلان فالمرة دي النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت ابن قيس فقال أين ثابت ابن قيس فلا مش موجود فقال من جاره فقال سعد بن معاذ أنا يا رسول الله قال هل به من بأس هو كان مريض ولا حاجة عشان ما بيجيش يعني قال له ما علمت به من بأس يا رسول الله قال له طيب اذهب إليه وقل له لماذا لا تأتينا فذهب إلى ثابت بن قيس راح مخبط عليه إيه يا ثابت إيه اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لماذا لا تأتي إلينا فقال شر يا سعد والله لقد نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار طبعا ما على الرسول إلا البلاغ سعد بن معاذ قال لي- قال- قال لسعد قال لثابت بن قيس مقالة النبي عليه السلام وراح واخد المقالة بتاعة ثابت بن قيس وراجع بيها للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ده هو حابس نفسه في البيت لأن الآية دي لما نزلت هو طبعا كان صوته عالي وهو بيخطب فظن أنه قد حبط عمله وأنه من أهل النار أروح أقول له إيه يا رسول الله قال ارجع إليه فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة شوف بقى نعمة وجمال وعظمة الوحي بقى ولذلك ام ايمن رضي الله عنها وارضاها في الحديث اللي رواه مسلم ان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ام ايمن قالت بقى ايه لابي بكر وعمر هيا نذهب ونزور الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان النبي يزوره يعني بيقول ابو بكر لعمر بيقول له يلا نروح نزور ام ايمن زي ما كان النبي بيزورها قال له يلا فلما راحوا لام ايمن ام ايمن بمجرد ما شافتهم راحت بكت فبكى ابو بكر وعمر وقال لها ابو بكر يا ام ايمن اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله انت زعلانه ليه هو انت فاكره ان احنا كنا يعني ممكن يكون عندنا حاجه للنبي افضل من اللي عند ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا هو اللي بيكرمه ده حبيب المولى عز وجل سبحانه وتعالى فقالت لهم أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ولكني أبكي شوف ذكاء بقى هذه المرأة قالت ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء الوحي كان كله خير فلان أذنب فيأتي الوحي بتوبة المولى عز وجل على هذا المذنب يأتي الوحي ليخبر النبي إن فلان من أهل الجنة يأتي الوحي ليخبر آه، أن فلان الجنة تشتاق إليه يأتي الوحي يخبر أن فلان سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وحي كله خير فبتقول له أبكي لانقطاع الوحي من السماء فبمجرد ما سعد بن معاذ قال للنبي يا رسول الله إنه يقول إنه من أهل النار لأنه يعلو صوته بمجرد ما قال له الجملة ديت كان جبريل عليه السلام نزل من فوق سبع سماوات وأصر للنبي في أذنه يا رسول الله قل له يذهب إلى ما إلى ثابت بن قيس ويقول له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة الله أكبر فلا تسأل عن المبشر ولا تسأل عن المبشر بشرى لا تقوم لها ولا توازيها الدنيا بما فيها فذهب سعد بن معاذ وقال لثابت بن قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة ويا سلام بقى حبيب قلبي لما الواحد يكون عايش في الدنيا ويبقى عارف إن هو من أهل الجنة تخيل حضرتك وتخيل حضرتك وإحنا ماشيين كده في, في, في الدنيا ديت ماشيين بنتحرك ماشيين في أرض الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم يقينا أننا من أهل الجنة شيء يفوق الخيال فثابت بن قيس من شدة الفرحة حب يسمعها من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم طبعا لحد كده روايه البخاري ومسلم تنتهي تي- تيجي بقى روايه عند احمد بسند صحيح ان ثابت بن قيس عاد الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وذهب اليه فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ثابت اما ترضى ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه قال اجل يا رسول الله طبعا ارضى فعاش حميدا رضي الله عنه وارضاه ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم قد ايه لما بتتعايش مع اسباب النزول عشان كده قلت لك انك ال- يعني لو هتتابع الحلقات دي تابعها من خلال كتاب اسباب النزول الكتاب الجديد اللي عامله ليه بقول لك كده لان انت ال- من خلال حتى صلاه التراويح وصلاه ال- التهجد فيما بعد آه، اللي بيعملوها في اخر رمضان واخد بالك ومن خلال الصلوات كلها وانت بقى عمال بتقرا في اسباب النزول يعني انت النهارده مثلا هتقرا مثلا في الجزء رقم مثلا أربعة أو خمسة أو ثمانية أي جزء شوف في كتاب أسباب النزول في الجزء الثامن كام سبب نزول نزل في بعض الآيات اللي في الجزء الثامن اقرأ أسباب النزول لما تقف خلف الإمام وانت عارف تفسير الآيات وعارف أسباب النزول تؤثر جدا جدا في درجة خشوعك وفي درجة إقبالك وفهمك للقرآن ولآيات القرآن وخشوعك في الصلاة تتأثر جدا جدا بأسباب النزول قد إيه الأدب شيء لا يخطر على قلب بشر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد إيه شيء جميل جدا ولذلك شوف إن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان يأتي الأمر والله العظيم لا يتنعثم أحد منهم ولا يؤخر أمر النبي لحظة واحدة أبدا لا يمكن يرفع صوته فوق صوت النبي ولا يمكن يرفع رأيه فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حب يكلم الصحابة فقال وهو في المسجد فقال اجلسوا ابن مسعود كان واقف بره المسجد في عز الحر وطبعا حضراتكم عارفين حر مكة والمدينة وده امتى بقى مش ده يعني ده, ده قبل الرخام بقى والمظلات يعني ده ايام ما كانت صحراء فاذا بابن مسعود يسمع امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج المسجد فجلس في الشمس المحرقه لحد اما النبي خلص كلامه كله فلما اراد النبي ان يخرج وجد ابن مسعود جالسا في الشمس فقال ما حملك على هذا يا ابن مسعود قال سمعتك تقول اجلسوا فكرهت ان اؤخر امرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض هذه آه هذا السبب من اسباب النزول وهذه ال- الاخلاق الحميده عند اصحاب النبي ولكن بعد هذا الفاصل صلى على حبيبك
أما نق- نقرا في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتهدينا الحكاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي آه، يعني فعلا محتاجين آه، إن احنا ما نرفعش صوتنا فوق صوت النبي ومحتاجين إن احنا ما نرفعش رأينا فوق رأي النبي نرفع دايما شعار لأي حاجة نسمعها ولأي أمر بنسمعه من المولى عز وجل أو من رسولنا صلى الله عليه وسلم نرفع شعار دايما سمعنا وأطعنا وأي نهي يأتينا من عند الله أو من عند رسول الله نرفع شعار سمعنا وانتهينا الإنسان في حياته الشخصية لما بيحب حد يقول لك عمري ما أقدر أكسر أمره الزوجة لما تحب زوجها مهما يأمرها تقول له أمرك على عينه وعلى الراس ما اقدرش اكسر كلامك ابدا طالما طبعا في طاعه الله مش في معصيه الله سبحانه وتعالى او في اي شيء من المباحات لما واحد يكون بيحب صديقه يقول له الا انت بالذات ما اقدرش اكسر كلامك لما تلميذ بيحب شيخه بيقول له ما اقدرش اكسر كلامك طيب لما انسان يحب النبي ليه بيكسر كلامه يبقى انا لما اسمع امر النبي صلى الله عليه وسلم لازم ان انا امتثل لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وكرامه و- وعلى راسي يعني ان ان إن النبي يقول كلمه وانا وانا لابد ان انا امتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بتبقى الانسان كداعيه ممكن يكون تعبان شويه ساعات ممكن يجيله ظروف صحيه الى غير ذلك علم الله سبحانه وتعالى في عز ما الواحد بيكون تعبان ويكون عنده ألم شديد جدا جدا إلا إنه بمجرد بس ما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية والله لو أنت في عز موتك تقوم وتوصل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي دي المسألة إن أنت لازم تكون على طول قدام عينيك كده أوامر النبي واوامر ربنا سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد ان انت بتمتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم انا متخيل لو واحد لحد الان ما بيصليش والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا كما رايتموني اصلي لو ان النبي هو اللي قبله ووقف قدامه وقال له ابني حبيبي بتصلي ولا لا طبعا ممكن يعني لازم يكون صريح معاه لانه عارف انه لو لو ما كانش صريح معاه الوحي هينزل ويخبر النبي ان الشاب دوت بيضحك على النبي عليه السلام او ما بيقولش الكلام الصحيح يعني ما هوش صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم فهيقولوا لا لو ان النبي امره انه يصلي هل يقدر يكسر امر النبي انا لا اتخيل لا اتخيل مسلم والله لو كان حتى بيشرب خمر شوف قد ايه واقسم لكم بالله حتى لو كان الشاب ده بيشرب خمره او كان بيفعل اي شيء وقابله النبي يعني النبي ليه مكانه في قلب المسلم ايا كان مسلما طائعا او عاصيا النبي ليه قدر ومكانه في قلب الناس شيء لا يخطر على قلب بشر فلما النبي يقابله ويقول له هتصلي ولا مش هتصلي يا ابني طبعا سمعا وطاعه يا رسول الله هصلي ان شاء الله من امتى من دلوقتي حالا خد بالك لو قابل واحده مش لابسه حجاب وقال لها بنتي انا نفسي افتخر بيك يوم القيامه وانت جاي عندي على الحوض علشان اخد من حوضي واشربك من ايدي شربه واحده عارفه يا بنتي لو شربتي الشربه دي من ايدي لن تظمئي بعد بعدها ابدا النبي قال كده كما عند مسلم حوضي مسيره شهر ماؤه أبيض من الثلج وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء وفي رواية بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا رسائل كتيرة بالمئات والآلاف بتيجي للواحد من آباء وأمهات بيشتكوا من عقوق الأولاد خصوصا في الزمن ده الحقيقة الزمن دوت لأن ضغط عليه ال- التكنولوجيا والماديات وشباب ال- ال- اللي طالع جديد شباب طيب قوي قوي وشباب في خير كتير قوي بس الدنيا الدنيا بقى رتمها سريع قوي الدنيا بقى رتمها مزعج قوي قوي زياده عن اللزوم فكتير منهم مشغول لدرجه انه مش فاضي حتى يقول كلمه حلوه لامه او ابوه ده مش بط... مش طبعا دي تهمه لكل الشباب انما بعض الشباب مشغول ب... ب... بالدنيا و... و- ومصالحه ومشاغله ومشاريعه و... ودراساته الى غير ذلك لكن اوعى تنسى في زحمه الحياه امك وابوك اللي هم اغلى حاجه بعد النبي والصحابه وبعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى امك وابوك لو انك انت كنت عاق ليهم والنبي قبلك وقال لك يا ابني اسمع كلامي بر امك وابوك دول طريقك للجنة وبيقول لك الوالد أوسط أبواب الجنة تقدر تكسر كلام النبي تقدر ترفع صوتك فوق صوت النبي طب ليه أنا بقول لك الكلام ده كله بقول لك الكلام ده كله عشان أوضح لك مسألة مهمة جداً إن كنت أنت لما هتقابل النبي لا يمكن تكسر كلمة قالها النبي لأنك هتستحي من النبي فمن باب أولى لو أنت بتحب النبي فعلا اسمع كلامه وهو مش قدامك بل بيوصلك كلامه من خلال العلماء وأهل العلم وطلبة العلم والمشايخ والدعاة والوعاظ بيوصلوا لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل شيء في المسلم انه لما يحب حد يسمع كلامه وهو غايب لان سماع كلامك ليه وهو غايب اعظم الف مره من انك تسمع كلامه وهو حاضر يمكن وهو حاضر تستحي منه انما لما تكون بتسمع كلامه وهو مش قدامك ده معناه ان انت بتعظم هذا الانسان وه- وبتوقره وبتحترمه وتجله هي دي المسألة اللي أنا عايز أوصل لها إن إحنا أوعى حد فينا يرفع رأيه أو كلامه أو صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي في آه، برامج التوك شو اللي انتشرت على الفضائيات تلاقي محاورات كثيرة جدا ومناظرات كثيرة جدا بالناس بيتكلموا يعني النهاردة قدرا بقلب كده على إحدى القنوات بدون ذكر اسم القناة فوجئت بواحدة مسلمة لكنها تنكر تماما تنكر تماما سنة النبي عليه السلام من الألف للياء وهي بتقول أنا مسلمة وبحب ربنا وبحب النبي لكن أنا غير معترفة بالكلام ده خالص و- والإسلام ظلم المرأة وظلم وظلم ومش معترفة بحاجة خالص هذه الإنسانة يعني يا رب يهدي الجميع يا رب لأن احنا ما بنديش على حد الحمد لله بندعي لكل الناس بالهداية يا ربنا ربنا يهدينا كلنا يهدينا احنا نفسنا عشان تفتكروا ان احنا فوق الهداية بالعكس ده ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول كل يوم 17 مرة في الفرائض من غير ال- الرواتب والنوافل يقول اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط المستقيم فمن باب أولى ان احنا نطلب والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما جاء عند الترمذي بسند صحيح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فكلنا محتاجين إن ربنا يهدينا ويثبتنا عشان لما تيجي تقول لواحد ربنا يهديك يقول لك ده انت شايفني ايه م- متشيطن يعني عشان لا بالعكس انا لما ادعي لك بالهدايه دي دعوه جميله جدا بس لا تاتى على سبيل السخريه يعني ما اجيش لواحد كده واقول له انت بقى ربنا يهديك معناها ايه معناها ان انت اسوا انسان انا شفته في حياتي وربنا يهديك انما لما ادعي له كده ربنا يهدينا ويهديك ربنا يثبتنا واياك على الهدى ده دعاء جميل لكن لا يخرج مع- في مخرج السخريه والاستهزاء بالناس فاحنا محتاجين ان احنا نوقر امر النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش فينا يرفع صوته فوق صوت النبي عليه السلام وانا اثرت النهارده ان انا ما اذكر لكمش امثله كثيره جدا وان انا القي الأر- الامر ده على ارض الواقع ونتناقش على ارض الواقع ونتكلم ونشوف قد ايه حبك كمسلم بيقودك انك بمجرد ما تسمع الكلام ده قاله النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودي بقى وظيفة الدعاء ان هم الدعاء المفروض ان هم يتعبوا شوية ويكدوا وي- ويعني ويكدحوا شوية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى في ان هم ما يوصلوش للأمة الا الاحاديث الصحيحة والحسنة فقط مش نقعد نوصل للناس بقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة والاحاديث التي آه، آه، ما- المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والناس تحفظ الاحاديث ديت وفي الاخر يجي عالم تاني يقول لهم الاحاديث دي مكذوبه يقول طب نصدق مين فليه نحط الامه في الحيره ديت ما نخلينا كده نتعب شويه ونجمع الاحاديث والحمد لله ربنا ييسر لنا الامور عندنا البخاري ومسلم فان لم نجد الحديث في البخاري ولا مسلم عندنا الحمد لله الاحاديث التي نقحها الشيخ الامام العلامه الشيخ الالباني الله يرحمه رحمه واسعه ونشوف والحمد لله ييسر لنا الامر ووفر علينا جهد كبير جدا في ان احنا نبحث عن الحديث الضعيف او الحديث الحسن او الحديث الصحيح الامر بقى ميسور جدا الحمد لله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم هدد في هذه المساله كما عند البخاري فقال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار احنا في اشد الحاجه ان احنا نوقر امر النبي و- ونعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر امر النبي عليه الصلاه والسلام يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون شوف قد إيه شوف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يا جماعة الإنسان ما دام ربنا قال حاجة أو رب أو الناس- النبي عليه السلام قال حاجة ما هو من يطع الرسول فقد أطاع الله فما دام الامر جاء من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا يسعني مساله القبول او الرفض انا خلاص انا عبد انا وظيفتي في الدنيا يا حبايب قلبي ان انا اكون عبد لله سبحانه وتعالى وان انا اكون متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينفعش ان انا اقول في ده اه وده لا ما ينفعش ان انا انقي في احكام ربنا سبحانه وتعالى بل علي السمع والطاعه لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوني اسعد شيء في كو- في حياه العبد المسلم ان هو يذعن لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقعدش ينتقي وما يقعدش يرفض ده وي- لان ممكن الانسان ينسلخ من الايمان شعره شعره وحبه حبه لو انه رفض امر المولى عز وجل مره وامر النبي مره و- واستنكر هذه المساله مره واستنكر الحديث ده مره وبدأ يشعر أن الشرع ده لا يناسب هذا العصر كل هذه الأمور عياذا بالله ممكن تسحب الإيمان من قلب العبد شعرة شعرة لحد ما يجي عليه وقت يلاقي نفسه ضاع وضيع كل حاجة جواه ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب العالمين الثبات على الإيمان والهدى وإن ربنا سبحانه وتعالى يثبت الإيمان في قلوبنا ويرزقنا نعمة الهداية والتثبيت والتوبة الصادقة وإن ربنا يحشرنا يوم القيامة مع سيد ولد آدم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن شاء الله بكرة أجازة ونلتقي يوم السبت اللي جاي إن شاء الله مع آية وحكاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نقرا في الكتاب المست نقرا في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين